الفضفضة بمعنى التعبير عن المشاعر والأفكار الداخلية بالمسيحية يمكن تعد جزء من العلاقة الروحية مع الله ومن خلالها يتم الاعتراف بالخطايا طلب المساعدة الإلهية أو حتى الشعور بالسلام الداخلي سمارات أحيانا أيضا قد تكون جزء من الثرثرة والنميمة أو إدانة الآخر أو يمكن التدخل بما لا يعنيني حقيقة ما هي الفضفضة آه، سعيدين هاليوم يكون معنا بالاستوديو آه، القس آه، أمجد خليل آه، قسيس أمجد أهلا وسهلا آه، ربي يبارك حياتك آه، فرحانين تكون معنا اليوم بالحلقة شكرا لك يا سي اشرف وانا كمان مبسوط ان انا معاك النهارده وبشكرك على دعوتك وبصلي ربنا يدينا حلقه تكون بركه لكل الساده المشاهدين امين شكرا آه، قسيس امجد بالبدايه اذا حبينا نعرف الفضفضه يعني حنسميها ماذا ما هي الفضفضه شو هي اعتقد آه، حضرة السيس الفضفضه جاي من كلمه واحد بيفضي اه واحد عنده مشاعر سلبية أو حتى عنده مشاعر إيجابية حاجات مزعلاه حاجات مضايقاه فبيفضفض يعني بيطلع المشاعر والأفكار اللي جواه مع شخص آخر هو بيستريح ليه لازم بيثق فيه بيستريح ليه فبيطلع كل اللي جواه مع شخص آخر الحاجة اللي طلعها دولك أنا النهاردة كنت بفضفض يعني بطلع أعماقي ومشاعري مع شخص آخر ده اللي بيسموه الفضفضة ف- فهو بيفرغ بالضبط، يعني وقد بالضبط.
يكون قد يكون تفضلت آه، قسيس سلبي يعني وايجابي حتى يعني آه، حتى آه.
الايجابي انت تشارك مع الناس يعني كده بالظبط انا الفضفضه مش انك بتطلع حاجات مضايقاك وكمان حاجات مفرحاك فانا لما بشارك الاسيس اشرف برؤى واحلام واخد رايه انا بفضفض معاه في حاجات انا بفكر فيها ايجابيه بس احنا شويه بنميل لكلمة انه اللي بيفضفض ده آه.
بيفضفض حاجات مزعلاه بيفرغ مشاعر سلبية أو صح.
صح. مخزونة ولا سيما بنسمع بيقول لك أنا لما فضفضت أنا ارتحت ارتاح صح اذا هو ما كانش مرتاح آه.
آه. اذا اللي كان جواه حاجات ما تريحش لكن لما طلع اللي جواه هو ارتاح فهو كان معبي اساسا يعني هو كان بالضبط.
مليان وجايب اخرته فمحتاج آه، يفرغ مع يفضفض حد.
ويفرغ حتى مظبوط، حتى يرتاح.
يرتاح ف- فممكن نسميها قسيس يعني هي حاجه ايجابيه يعني كويسه يعني انه انه بتفضفض آه، آه، اقدر اقول حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه لما اعرف انت بتفضفض ايه وبتفضفض امتى وبتفضفض مع مين okay.
فمش كل فضفضه ايجابيه okay.
ياما مرات كتير فضفضنا وندمنا على الفضفضه آه. آه.
يعني ياما ناس فضفضت مع ناس مش بتفضفض okay.
فلما واحد بيفضفض مع واحد مش بيفضفض فالتاني فضفض بكلام خلاه ندم ان هو فضفض فالعملية كلها آه، فوضوية غاية فتحولت الفضفضه الى فوضى يعني إلى فوضى صح فانت بتفضفض امتى صح.
بتفضفض ايه بتفضفض مع مين دول التلاتة اللي خلوني احكم على الفضفضه ايجابيه ولا سلبيه طب إذا بنبتدي أول شيء حكيت إمتى صح؟
نعم.
آه أو خلينا نبتدي بم- مع مين؟
نعم فهل هي مثلا يعني بالمقدمة حكينا إنه جزء منها هو بنفضفض مع ربنا مثلا؟
نعم آه، ده صح يعني انه تعترف بالخطايا طلب المساعدة الإلهية الشعور بالسلام الداخلي يعني مثلا كاتب المزمور آه، 42 المرنم قال لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا هو- هو بيفضفض لنفسه يا- بس يا.
هو بعدين يقول ارتجي الله لأني فهل هل احنا بنفضفض م- يعني لله ولا أولا أم لو ناخذ لمين يعني في الأول من الثلاثة اللي ذكرتهم نعم.
هل هو نبتدي بالله نبتدي يعني بس وضح لنا لو سمحت آه، مبدئيا الشخص الوحيد الذي لم ولن تندم انك فضفضت معاه هو الرب صح ليه؟ أول حاجة الرب كاتم أسراري رقم اتنين ما بيملش مني رقم تلاتة بلاقيه في أي وقت رقم أربعة بيريحني بعد الفضفضة رقم خمسة بيقودني أعمل إيه وأعلمك وأرشدك الطريق التي تسلك أنصحك حين عليك رقم ستة مش محتاج كل حاجة أفضفض له بيها أقول له أنا ليه عملت كده لأن هو فاحص القلب مختبر الكلى ففي واحد تفضفض له ما يفهمكش ما يستوعبش كل اللي جواك أو يفهمها غلط صح.
لكن الرب هو الوحيد اللي لما بتفضفض معاه انت بترتاح لان هو عارف احشائك قال له المرنم انه حتى سكوتي عارف معناه لكن اعتقد لما بنيجي نتكلم عن الفضفضه بيفهم منها اكتر وده مع, الواقع ال- مع الاخر مع الاخر يس من هو الاخر اللي ينفع افضفض معاه انا اعتقد لو قلت لي مين الشخص اللي تفضفض معاه وانت مطمن وانت مرتاح اقول لك واحد لازم يتوافر فيه على الاقل ثلاث حاجات اوكي رقم واحد حد يكون محب يحبك لانه اللي بيحبني هيفهمني وحيصبر عليك وحيسمع وهيصبر لك عليا للاخر و...
لا صح.
وهيقبل اخطائي يا.
لان انا مش غالبا هيدينك طالما و- نويت يا.
افضفض هتكلم بكلام سلبي انا غلطت في كذا انا عملت كذا فهو لو بيحبني هيقبل مني حتى اخطائي مش هيقعد يدني كل شويه انت ازاي تعمل كده انت ليه عملت كده انا بقول لك علشان مش تقول لي انت صح ولا غلط انا عايزك بس تسمعني مرات صح.
اسمعني وبعد ما تسمع كل كلامي احكم عليا وانصحني حتى لو غلط قول لي ان انت غلطان بس رقم واحد يكون بيحب رقم اتنين ودي مهمه جدا يكون امين لان انا معنى يكتم الاسرار يعني بالظبط okay معنى ان انا بدات افضفض مع القسيس اشرف اذا انا اتمنته على مشاعر لا يؤتمن عليها الغير فانا بقول لك اخطاء وبقول لك امور كويسه عملتها وبقول لك رؤى وبقول لك احلام وبحكي لك ممكن من خلال الفضفضه اسرار ناس تانية لان انا بحكي لك فلان عمل معاي ايه وانا رديت عليه ازاي فانا بكون صوره للاخرين قدامك فلو ما كانش القسيس اشرف شخص امين على الفضفضه يبقى وارد في يوم من الايام يفضحني صح. وارد يشمت فيا صح.
وارد يفشي السر آه.
وارد النهارده بيحبني صح.
بكره بقى غير امين ما بيحبنيش بيكون ماسك ماسك عليك يعني يكون فعلا يكون ماسك ذله عليا Yes.
فاندم ان انا في يوم من الايام فضفض فضفضت فانا اخترت شخص شخص غلط في الحاله صح.
دي فرقم واحد يكون حد بيحبك رقم اتنين يكون امين, أمين.
أمين. لكن كمان مهم يكون حكيم حكيم يعني حتى يكون ممكن حكيم.
يساعدك يعني good.
yes ما ليه بفضفض لك انت ليه yeah.
اخترتك انت من بين كل الناس عشان عارفك هترشدني عارفك هتقول لي اعمل ايه انت good في الموضوع ده اتصرفت صح لا تزعلش مني مع احترامي ليك انت اتصرفت غلط انت ما كانش المفروض تقول الكلمه دي هو مش بيقول لي كده بقى المره دي من باب الادانه من باب تصحيح الامر مره واحد قال لماذا سمي الصديق صديق قالوا انه صديقك هو من صادقك لا من صدقك يعني صادقك كان صادق معاك يعني ما خدعكش ما قالكش جود انت برافو عليك كمل انت صح وانت غلطان صح.
او قالك ان انت غلطان مع ان انت صح فهو الصادق انه بيحكم الامور بيشوف الامور بطريقه صادقه فصادق القول معاك مش اللي بيصدقك في كل حاجه صح او كل حاجه غلط اذا افضفض مع مين رقم واحد حد بيحبني رقم اتنين حد أمين على السر والفضفضة لكن رقم تلاتة حد حكيم يقدر يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه okay اذا مهم جدا يعني نختار الاشخاص نعم.
يعني مش لانه أي حد.
لانه في ناس عايزه تفضفض مثلا هو يريد يفضفض فيروح ماسك اي واحد جاي قدامه يمسكه ويهو بتلاقي مفضفض للكل يعني ده ف...
صحيح فاكيد يعني هذا هذا شيء مش صحيح Yeah.
طيب قسيس امتى بنفرق يعني ما بين الفضفضه اللي حضرتك حكيت عليها الكتابيه بالشروط مع الشخص الصحيح و- وامتى بتكون تت- يعني شو الحد الفاصل انه الفضفضه بتتحول الى الى نميمه آه.
آه، وجاسب يا- يا.
او بتتحول الى ثرثره نعم.
يعني والكتاب المقدس بيقول كثره الكلام لا تخلو من معصيه او بتتحول الى ادانه فانا Yes.
جاي افضفض لك على الاخ او الاخت الفلانيه و... وانا ب... باطلق احكام Yeah.
يعني أم... يعني امسكك اكلمك اكلم الاخ الفلاني الاخت الفلانيه فامتى يعني ايه الحد الفاصل ما بين الادانه والثرثره وال... والنميمه شو شو الفاصل
ببساطة الفضفضة أنا بتكلم عن ما يخصني أنا م- ليس الاخر ليس الآخر أوكي.
فأنا جاي أحكي لك على أمجد يعني سيب الاخر هو بالضبط.
الا لو طلب المساعده بالظبط كده لان أوكي.
انا بحكي عن مشاكلي انا عن ظروفي انا عن الحاجات اللي مزعلاني انا عن عيوب في شخصيتي انا فالفضفضه انا بطلع اللي جوايا اللي يخصني لكن النميمه او الثرثره اني انقل ليك اخبار الاخرين او اشوه الاخرين بس وارد وانا بكلمك عن مشكله عندي المشكله دي فيها طرف اخر صح.
والطرف الاخر اقول لك عمل كذا دي مش دي مش نميمه انا بحكي لك عشان اقول لك الفعل وكمان رد الفعل رد الفعل، صح.
لكن انا مش محتاج وانا بفضفض ليك اشوه لك صوره الناس مم. يبقى انا كده تحول الامر من فضفضه الى نميمه ايه هدف من الفضفضه زي ما قلنا في اول الحلقه ان انا ارتاح فانا جاي ارتاح مش جاي املى ذهن اللي قدامي بكلام سلبي او نقل صوره سلبيه عن الاخر فالفضفضه احكي اشياء ومشاعر ومواقف تخصني انا شخصيا لكن النميمه والثرثره اني بنقل اخبار عن الاخرين واشوه صوره الاخرين في عين الشخص اللي انا بحكي معاه أو بفضفض معاه اوكي انا قسيس بصراحه لفت انتباهي كنت آه، آه، كنت بقرا شويه عن ال- ال- مثل ما تفضلت اللي هو ال- مع الاخر مع Yeah.
شخص مؤتمن مع جزء مع آه، كنيسه يعني م- مش كل الكنيسه طبعا Yeah, yeah.
بس ناس من الكنيسه اللي هو مصطلح بعضكم لبعض فشفتها موجوده 59 مره في العهد الجديد Yeah.
الكتاب المقدس يقول بعضكم نحو بعض او بعضكم لبعض صحيح، بعضكم صحيح.
نحو بعض ف- ففي حاجات احنا كجسد وككنيسه آه، اسندوا مثلا الضعفاء آه، انتم الاقوياء تحملوا ضعفات الضعفاء فاحنا بنسند بعض احنا بنشجع بعض وهذا هذا حد مثلا خلينا نقول هو قامه روحيه آه، وعنده حكمه و- وقلب رعوي مثلا اخت مثلا آه، معتبره في الايمان ممكن صحيح.
الكتاب المقدس يقول تنصح الحدثات صح آه ف- فبنستفاد من الحكمه بنستفاد من ال... ال...
صحيح.
بنطلع الجوانه التفريغ يا.
آه بنستفاد من آه آه، في في واحده من الحلول بيقول لك انت ممكن حتى تكتب يعني ال...
ده حقيقي ال- في ناس كده بتعمل كده اه كتير فانت ب- يعني لو في ناس بيقول لك انت مجرد تكتب بتحطها على ورقه فانت يا، ده صحيح.
انت حقيقي هو واحده من الاساليب اللي اللي ب- بتطلعها لو ما عندكش صديق مثلا مؤتمن نعم. عليه نعم.
او او موضوع مش حابب حد يعرف يا.
ل- لوقت معين او آه، فممكن الناس حقيقه بتساعد آه، بالكتابه نعم.
بس انا كمان بصراحه لفت انتباهي يسوع نفسه ايوه آه، آه، يسوع بمتى 26 وعدد 36 ال- هاي القصة في جثيماني أيوة.
يعني هو هو رايح للصليب آه، فبيقول حينئذ جاء متى 26 36 حينئذ جاء معهم يسوع إلى الضيعة التي يقال لها جثيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك فأخذ وقته مع الآب نعم بالصلاة آه، ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب نعم فخد معاه ثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا بعدين بفضفض بنشوف عدد 38 38 فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت نعم.
فبفضفض الأقرب ثلاثة هم يا- كانوا يا.
بطرس ويعقوب ويوحنا نفسي حزينة حتى الموت امكثوا ها هنا واسهروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قال يا أبتاه إن أمكن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أنا أريد بل كما تريد أنت بعدين جاء فوجدهم نياما وبعدين قال أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة و... و... ف- فهو محتاج انه انه بيفضفض يعني نعم.
يعني خذ ب... ب... بوحده اصعب ليله يعني يعني.
ماضي الى الصليب نعم آه، فجاب بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدى ي- بيقول لهم نفسي حزينه نعم.
وبيفضفض للاب السماوي نعم.
وبيصلي نعم.
للاب السماوي فبنشوف يسوع حقيقه عامل بالانس جميل يعني صحيح.
يعني لا هو مثلا مسك الناس صح احنا مرات نمسك الناس نعم.
وننسى دور الصلاه والعلاقه مع الله Yeah.
ومرات آه، بنصلي بس يمكن في ناس من حواليك لو يسوع احتاج ناس Yeah.
اظن احنا محتاجين ناس صح, صحيح.
آه، ايش رايك آه، آه، الكلام اللي حضرتك قلته كلام منطقي جدا وده بيورينا كمان نوع اخر من الفضفضه مش كل الفضفضه ان اجيبك قاعدك قدامي وتسمعني ممكن الفضفضه انك تقعد معي بس تخيل حتى لو قاعد ساكت حتى لو صامت ممكن الحضن بيريح ممكن مجرد الكلام بيريح زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا ده في ناس ممكن تروح لطبيب نفسي صح.
لمجرد انه يحكي معاه بس يحكي.
حد يسمعه Yeah.
ومرات الطبيب ويدفعوا فلوس.
ويدفعوا فلوس وياخد مواعيد وزي ما حضرتك قلت انه مرات كتير الطبيب ينصحه احكي مع نفسك سجل اعمل فويس اكتب في ناس كتير بترتاح لما بتكتب وان كان طبيعه الناس شويه بتختلف يعني معروف مثلا عن السيدات بيرتاحوا جدا لما يطلعوا وما بيكتموش حاجه اول باول يحبوا صح.
يحكوا كل شيء Yeah.
الرجاله العكس الراجل مرات بيكتم.
لما يكون متضايق بيسكت صح.
ولما بيسكت بيحكي جوه نفسه طبعا الهم في قلب الرجل يحنيه بيحنيه يا بالظبط سفر الأحباب.
ليه لان هو بيشيل جوه بيكتب.
نفسه واللي بيفضفض على فكره بيرتاح بس زي ما قلنا قبل ما تفضفض اختار بتفضفض ايه امتى مع مين لكن فعلا الرب يسوع نفسه هو رب المجد اكيد كان لما بيقعد مع التلاميذ ولا سيما بطرس يعقوب يوحنا لأنه إنسان كان كامل.
كان, كان كانسان كان Yes.
بيحكي وكان بيتكلم وكل حد فينا مهما كان كبير مهما كان قائد مهما كان خادم مهما كان متقدم في الايام محتاج يكون في حد معاه بيتكشف قدامه بيفضفض معاه كل الشيء ده بيديله نوع من انواع الراحه ولا الصيام زي ما قلنا لو كان اللي قدامه كمان شخص حكيم يعرف يرد عليه بحكمه مرات كتير انا مش مستني على فكره نصيحه من اللي قدامي انا مستني بس انه يسمعني بس يعني مش مستنيك تقول انت صح ولا غلط بس لمجرد انه حد بيسمعني ده بيريح جدا هو بصراحه كمان المفضفض اليه آه، صح طبعاً.
الشخص اللي بيتفضفض له Yeah, كمان yeah.
محتاج انه يعرف مثل ما تفضلت يتعامل بحكمه مش يوبخ مش ده حقيقي.
يعظ مره مرات واحد عارف يعني غلطه آه، فبس محتاج حد يحتويه بالظبط.
بيقبله ده وبيشجعه حقيقي.
وبي- بيصلي معاه لقوا حاجة تانية على فكرة توقيت التوبيخ بمعنى آه.
ايه في الموقف نفسه احتضني تنتظر، لكن يس.
بعد ما نطلع من الموقف وبخني براحتك آه، قول لي انت آه.
غلطت في واحد واثنين وثلاثة صح.
لكن في وقتها انا مش ناقص لان انا جاي لك وانا مكسور فانت كمان ما تكملش عليا نطلع من الموقف وتشفي نفسيا ومشاعري تشفى وبعدين وبخني براحتك استحمل واقبل منك صح صح 100% قسيس آه، نصيحة أخيرة للمفضفضين يعني أنا بعرف حكينا كثير بس يا- لو يا.
لو جملة أو جملتين شو حابب تحكي يعني نصيحة أخرانية ل- للأحبة ال- اللي بيشاهدونا اليوم آه، اكتر نصيحه بقولها ليا واللي بيسمعونا نرجع لها تاني اختار بتفضفض مع مين لانه أوكي.
احنا عندنا في الكتاب المقدس واحد فضفض مع واحد ما ينفعش يتفضفض ليه آه اتقتل بسببها تخيل يعني دي ممكن نسميها القتل بسبب فضفضه آه، امنون أمنون.
ابن داوود ابن داود.
كان تعبان وضعيف وتعبان نفسيا ابن عمه اللي اسمه يوناداب بن شمعي اخي داوود قال له مالك يا ابن الملك ضعيف هكذا من صباح الى صباح والتاني اتفتح على طول وفضفض قال لي انا بحب اختي وما ينفعش وما اعرفش ايه وع- وعايزه تجيني وانا مش نافع قال له اعمل كذا كذا قال له حيله بسببها عمل الخطيه وبعدها امنون ده اتقتل على يد ابشالوم صح.
فاختار بتفضفض مع مين لان في واحد تفضفض معاه يريحك واحد تاني يريحك آه، ممكن- يريحك للآخر، ممكن يخلص يس.
عليك مهم يا.
جدا حقيقة يا.
يس آه، شكرا قسيس شكراً آه، ربي يباركك حقيقة حلقة جميلة يعني وممكن نقعد نفضفض نخلص بقى.
بعد نص ساعة أو يا.
ساعة يعني يا، شكراً آه، بس آه، حقيقة يعني أنا استفدت آه، أشكرك.
وصلاتي أنه الأحبة المشاهدين يكونون استفادوا آه، وصلاتنا أحبائي آه، ارجع إلى كلمة الله اللي هي المقياس آه، والمعيار آه، كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة آه، الرب يسوع يبارك حياتكم